الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله والله انا احبكم في الله ايها الموحدون من اهل السنه احبكم حبا جما ولذا حريص على ان اطمئن كيف حال قلوبكم مع الله كيف حالكم مع الله كما ذكرت في الحلقة قبل الماضية أنه كلما بعد العهد برمضان كلما افتقد الإنسان الحال الإيماني كلما ابتعدت أيام أو مواسم الخير وافتقد الإنسان ما كان فيها من تلاوة للقرآن وقيام لليل وتهجد وذكر لله وصيام وذكر كل الدعاء والبكاء حين يفتقد الإنسان هذه المعاني تدب الغفلة وتشتد القسوة ويحصل البعد وكما قال ربنا جل جلاله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إخوتي في الله وأحبتي إننا بحاجة بصفة دائمة مستمرة أن نراجع سؤالا نطرحه على أنفسنا دوما لماذا خلقنا الله لماذا لابد ان احنا دايما اسال نفسي هو ربنا خلقنا ليه ماذا يريد الله منا والسؤال برضو وانا عايز من ربنا ايه لابد ان نسال هذا السؤال لنعلم انه ليس في الكون الا رب وعبد فتعيش هذا المعنى انك عبد مكلف مربوب مقهور مدبر اخوتي انني اريد ال- ال- الليله تحديدا ان يبين لك برضو تحديدا انت ايه بالنسبه لربنا لان القضيه الليله في سيره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كيف اختار الله محمدا من الخلق تصور انت بس لازم الاول تعرف مقام النبوة مقام النبوة العالي نبي ي- م- ورسول يعني مكلم بيوحى اليه نبي رسول في عصر يعني هو افضل انسان على ظهر الارض في هذا الوقت كل الانبياء كده فكنت تبقى الارض كلها مليانه بشر ملايين البشر ثم ينتقى منهم واحد شخص واحد انسان واحد من وسط هذا البشر فلا بد ان كل البشر ساعتها يقولوا ايه اشمعنى اشمعنى كلمه مصري لكن لها مرادف في جميع انحاء العالم اشمعنى فلان اشمعنى مش آفة مصرية وإنما آفة بشرية لذلك وجد الاعتراض على هذا الاختيار أنا مش عايز أدخل دلوقتي في قضية السيرة قبل ما أحقق قضية مهمة وهي أنت مين وعايز إيه انت مين لازم تعرف انك عبد مدبر مربوب مقهور مكلف لازم تعرف ان عقلك محدود وامكانياتك محدوده وقدراتك محدوده وانت لست بشيء آه, آه الحمد لله رب العالمين آه لا لا لا لا أخي الحبيب حين نتساءل لماذا خلقنا الله ونجد الإجابة عند كل الناس لنعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فنجد ان بعض العبيد يريدون ان يكونوا اربابا آه فعلا بعض العبيد بعض البشر هو مش واقف عند حده وانما عايز يبقى رب يبقى اله ال ال ال الوحش المتمرد داخل الانسان ان هو يط... الإنسان الإنسان يريد أن يطاع فلا يعصى الإنسان يريد أن يحتاج إليه فلا يستغنى عنه تجد هذا الأمر في الزوج مع الزوجة عايز مراته تعبده الط- ال- الوحش الكاسر اللي موجود جوه البشر جوه كل واحد مننا عايز هو هو عايز كده عايز يعيش رب اله في البيت يشاور كده وكل طلباته تلبى وكل اوامره تنفذ وكل رغباته آه، فرائض وكل الناس تتدمر في 60 مليون داهيه وهو يعيش انا بقول ان كثير من الناس ده جواه في البيت مش عايز اقول الزوج مع الزوجه بس لا والزوجه والزوجه والمراه عايزه كده عايز زوجها يعب- يعبدها يسمع كلامها وينفذ طلباتها ويلبي احتياجاتها ويفضل ليل ونهار يمدحها وولادها كذلك والناس اللي حواليها كل والكل يحترمها ويوقرها ويعظمها ويبجلها وي... ويعليها ويرقيها هي عايزه كده مين اللي مش عايز كده انت واثبت انت وانت وانتي الناس النهارده اللي بتتطلع عايز يبقى عضو مجلس شعب عضو مجلس شورى وزير عبده مشتاق بتاع الكاريكاتير عبده مشتاق قاعد جنب التليفون رن بقى لما يكون في تغيير في الوزاره عايز يبقى وزير وعايز يبقى كل الصراعات اللي انت شايفها النهارده في الحياه هي دي انه يبقى رب عايز يبقى رب يبقى إله يبقى متبوع طلب الشهرة والحرص عليها وطلب ال ال ال التعظيم والتبجيل وحب الظهور ولذلك بقت فتنة فتنة كبيرة جدا وسيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نعطي الإمارة من سألها اللي يقول خليني أمير نقول له لا عمرك ما هتبقى أمير أمير قائد يعني ريس يعني ها أمير مش أمير الأمر ها أمير يعني آه، يبقى زعيم هي دي سبحان الله العظيم كنت عديت وانا آه، اولادي كانوا معايا في السياره وعدينا على مسجد من المساجد فكنت بقول لهم آه، قصه المسجد ده فبقول لهم انه ما افسد الدعوه الدعوه الى الله المشيخه طلب العلم العباده ما افسد الدعوه الى الله الا حب الزعامه حب الصداره حب الرياسه هو ده اللي افسد الدعوه على مدار التاريخ مشكله كبيره جدا وضخمه جدا ولازم نعالجها في نفوسنا انا قبليكوا انا وانتوا كلنا محتاجين نتعالج من المرض ده مرض حب الرياسه حب الزعامه حب الصداره حب الشهره حب المرض الخطير ده اخطر اخطر من الشرك مش انا اللي بقول كده ابن القيم اللي بيقول كده ابن القيم بيقول ايه بيقول واخطر من الشرك ان ينازع العبد الله في ربوبيته والوهيته فتجد العبد يحب يحب ان يطاع وان يحتاج اليه وان يسال وان يطلب منه وان يخضع له وان يذل له وان يطلب منه وان يظل في عين كل احد كبيرا مطلوبا مرموقا ده مرض ده مرض يا ترى هتزعل مني لو قلت لك يا مريض بس المرض ده جوه مدفون ابن القيم بيقول ايه في النفس كبر ابليس وطغيان فرعون ولو قدر الانسان لقال انا ربكم الاعلى كما قال فرعون غير ان فرعون قدر فقال وانت لم تقدر فلم تقل اصل فرعون قال ايه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لكن انت لو تقدر كنت تقولها ده مرض دفين مدفون جوه مغروز في في في جوه في احشائك هذا المرض الدفين اللي موجود في احشاء كل واحد وكل واحده في احشاء كل واحد وكل واحده محتاج يتعالج لانه لو ما اتعالجش بان الانسان يذل نفسه مش يطلب الشهرة يقوم يعمل اللي يساعده على الطغيان مش قلت لكم قبل كده ان انا قابلت واد حاطط ال ال- الشال اللي هما بيعملوا كده و- و- و- و- وراسم نفسه قوي فبقول له يا ابني طب ليه كده؟ خليك في وسط الناس زيك زي الناس طاقية وجلابية وخلاص فقال لي هو حرام قلت له لا مش حرام لكن نفسك مش ناقصة نفسك هي أصلا النفس فيها طغيان فما تزودهاش آه فصلت يا ناصح فصلت حياتك عن حقيقتك فصلت حياتك بقت حاجة بتكذب على نفسك علمائنا يقولوا ايه ادفن نفسك في ارض الخمول فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه واضح ولا ترجم ترجم طب صلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بقت عملتنا المميزه الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ها فلذلك زد الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الله يرحمه الشيخ محمد حسان ويبارك فيه ويحفظه وينفع به المسلمين اللهم صل وسلم وزد وبارك خلاص زودوا انتوا كمان على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الشاهد ايه ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه يعني ايه احنا سمعناها تاني ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه يعني لو الحباية على وش الارض ونبتت ما تكملش ابدا لو ما اتدفنتش تحت الارض في ظلمات الارض في بطن الارض المدة الكافية وفضلت متغطية وبعد كده طلعت فبقى لها اصول وجذور ضاربة في عمق الارض تتم اما لو حباية على وش الارض اي حاجة هت شوية هواء شوية مية آه، رجل تدوس عليها تقضي عليها تماما ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه يعني إيه؟ ادفن نفسك في ارض الخمول فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه تجد الشاب من دول طلع خطب جمعة آه، ادى درس قرا له كلمتين سمع شريطين قرا صفحتين آه، يعني آه، التزم يومين لحيته طولت 2 سنتي ها خلاص بقى شيخ عايز يظهر في قناة الناس اه وتدفع كام الماء لا بيدفعوا حاجه غير الصلاه على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من- انا عايز اقول ايه تجده ظهر المهم يعني ظهر حتى لو مش في قناه الناس بلاش القنوات خالص ها في حتتهم خطب الجمعه يقولوا ايه ان الانسان كل ما يقترب من الاضواء خياله يكبر كل ما يقترب من الاضواء الايه الخيال مش عارف الخيال دي واضحه ولا لا ال shadow اه ال shadow على راي مدني ربنا يهديه ويتوب عليه ها، آه، ال shadow ال- الخيال اللي وراه بيكبر اه اه لا لا فالشاهد ان ال shadow الخيالي اللي- اللي ورا ده كبير فهو شايف ال shadow ال- الخيال فيفكر نفسه كبر هو ما كبرش ده اللي كبر ايه خياله خياله فيتعامل مع الناس على انه كبير وهو مش كبير ده اللي كبرته الاضواء الظهور فعام عايز الناس يعاملوه على انه كبير الناس شايفين حقيقته لكن هو مش شايف حقيقه نفسه شايف خياله فلذلك لا يتم نتاجه وصلت هي دي خطورة حب الشهرة وحب الظهور وحب الانتشار وحب أن يعرفك الناس وأن يوقرك قال بعض السلف هلك الأحراض دي قولة آه، آه، سيدنا كان الناس يسألون الن- رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني خبير الفتن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسماء المنافقين فلذلك بخبرته يقول إيه يقول هلك الأحراب قيل ومن الأحراب قال الذين يشار إليهم بالبنان يبقى ماشي اسكت يا ولد يبقى ماشي في الشارع والناس تقول فلان فلان قاعد فلان فلان يشار اليهم بالبنان ده يجيب اخلاص منين سفيان رضي الله عنه يقول كل شيء ظهر من عملي لا اعده فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون هو ده الضياع والدمار والهلاك عياذا بالله لذلك نرجع نقول تاني ان اخطر شيء في الدنيا انك تعشق الشهرة انك تحب الظهور وحب الظهور آفة آفة خطيرة جدا جدا إلى أبعد حد عارفين آه وانا داخل التلفزيون من كام يوم وكان معايا الواد مدني ده ربنا يهديه ويتوب عليه وقابلتنا آه، آه، انسانه آه، يبدو انها ممثله او مذيعه او حاجه زي كده انا بحب ربنا وانا عايزه ربنا وانا هو- هو- هو- ولا انا في ده حرام الشاهد مش مش دي انا بتكلم عن حد تاني بقى من اللي تابوا ورجعوا تاني ربنا يهديهم ويتوب عليهم ويثبتنا واياكم على الايمان وينجينا واياكم من الفتن ويعافينا واياكم من ال- اياكم من البلاء اللهم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على ما تحبه وترضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد عبادك الذين يحبونك ويريدونك خذ بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا شر نفوسنا اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا اللهم اصرف عنا اذى نفوسنا الاماره بالسوء اللهم اصرف عنا شيطاننا القرين المزين اللهم نجنا من كيد شياطين الانس والجن اصرف عنا أذى شياطين الإنس والجن يا رب يا رب يا رب بقول إن الناس اللي اللي تابوا ورجعوا تاني ربنا يهديهم ويعافيهم ويتوب عليهم ويثبتهم وينجيهم كنت بقول السبب قد يكون أحد الأسباب مش كل الأسباب قد يكون أحد الأسباب هو ده حب الشهرة حب الشهرة حب الظهور وخصوصا ان اللي زي دول بعد ما يتوبوا ما بيحدش بيسيبهم في حالهم يظل الالحاح وراهم والضغط عليهم و و و وفتنتهم فلذلك ان لم يجدوا ان لم يدفنوا انفسهم معلش انا مضطر اقول اسماء محترمه زي الاستاذ محمد العربي وزوجته آه، وغيرهم وامثالهم آه، آه، أنا- يعني في اسماء كتير بس ده اللي خاطر على بالي الان ها انه اختفى خلاص انتهينا ثبت لكن لو الانسان تاب وفضل برضه اها بي- بي- بينقنق لازم يرجع تاني لان ابن القيم بيقول ايه ان من علل التوبه التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه وتذكر حلاوة مواقعته وخلي بالك يا أختي الفاضلة الفنانة التي تابت خلي بالك ان انت لما تبتي وبعدين رجعتي تاني بقت شهادة زور ضد الالتزام وضد الدين لو كان حق ما كانتش رجعت لا لا لا ده انا عايز اقول كمان لما ترجعي بحجابك وبزينتك ومكياجك كده بقت الفتنه اكتر لانك بتمثلي بالدين فلذلك انا بدعي لك ان ربنا يثبتك ويعافيكي ويهديكي وينجيكي وكل برضو الشباب اللي بي بي بيروحوا وييجوا دول انا بقول ان قد التمس لهم عذرا لكن عند ربنا الله اعلم اقول ان الفتن شديده و- و- ومصيبه الشهره والحاجه اليها و- والر- و- وشهوتها وحلاوتها ما بتسيبش الناس في حالها و- والضغوط اللي حواليهم و وده الاخطر انهم لم يجدوا اليد الحانيه والعقل الحكيم الذي يدبر لهم كيف يعيشون حياتهم الايمانيه الجديده ممكن يكونوا تابوا عشان يلاقوا ايمانيات عاليه وقرب من ربنا وحلاوه الايمان وبعدين ما لقوش ما عرفوش يعملوها ومحدش دلهم وعلمهم وخد بايديهم وركز لهم و و و ورفعهم عند الله درجات فعشان كده حصلت الانتكاسه والرجوع خلينا في موضوعنا وهو اختيار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه لما ربنا اختار سيدنا النبي كان في ناس كتير طامحين طامعين طالبين منتظرين كان في عبد مشتاق كتير مستنيين انهم يبقوا انبياء ولذلك بعضهم كفر بالنبي بس حقد حسد انتوا فاكرين في حلقه من الحلقات كانت عنوانها ولاد الابلسه طبعا نسيته كنت بتكلم عن آه، اخلاق ابليس وسبب طرده من الجنه ابليس ده كان شيطان يعني كان جني بلاش شيطان كان جنيا من الجن وإذ قلنا للملائكة اس... لا ما تنفعش كده وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله مش على صوتي على كلام ربنا الله سبحان الملك بئس للظالمين بدلا أن تستبدل بدل الله الله الله وتاخد إبليس تسيب الله وتوالي إبليس المهم إن إبليس كان من الجن والعلماء متحيرين حيرة بالغة إبليس كان من الجن كان في وسط الملائكة ليه وبعدين الأمر للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإبليس من الجن ب... ال... الأمر توجه إليه ليه العلماء يقولوا إن هو كان اسمه طاووس في العبادة طاووس في العبادة كان بيعبد ربنا عبادة تفوق عبادة الملائكة فأدخله الله مع الملائكة لأن الجن فيهم جن مؤمن وجن كافر وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق فالشاهد أنه كان إبليس عبد ربنا عبادة ضخمة جدا لحد ما صار في مصاف في الملائكة وبقى الكلام للملائكة كلام ليه ليه إبليس رفض السجود ليه إبليس بعد العبادة الضخمة الكبيرة دي رفض السجود لله هي دي الآفة الخطيرة جدا ابن القيم بيقول ايه قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب قلوبا إلى الله منه يبقى القضية يا شباب مش في صورة العبادة وإنما القضية في أثر العبادة وثمرة العبادة ونتيجة العبادة وعليه ينزل حديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها العلة مش بس في النية لا ممكن تكون نيته صالحة انه بيصوم لله وملتحي لله وطالب علم لله وذاكر لله وبيحج ويعتمد لله خالص لكن هذه الأعمال ملهاش أثر ملهاش ثمرة ملهاش نتيجة عليه فعشان كده مع أول فتنة سراء أو ضراء بيضيع احنا بنقول على الناس الطيبين اللي تابوا ورجعوا تاني انا بتكلم على كل الناس بقى مش فنانين بس كل اللي تاب ورجع في كلامه تاني واحد تاب من السجاير ورجع لها تاني واحده لبست النقاب ورجعت قلعته تاني واحد تاب من البنوك ورجع رجع لها تاني واحد تاب من الشغل في الحرام ايا كان ورجع للحرام تاني واحد تاب من واحده ورجع لها تاني واحده وهكذا اللي تاب ورجع تاني السبب ايه انه بعد ما تاب الأعمال الصالحة لم تملأه الأعمال الصالحة لم تثمر ما هو من شروط صحة التوبة العمل الصالح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا يبقى لازم أتبع السيئة الحسنة بس مش صورة الحسنة إنه حد جيت خلاص وتابت ولبست الحجاب الحجة عملت إيه اثرها ايه ثمرتها ايه نتيجتها ايه العمر عملت ايه لمس الكعبه نتيجته ايه اللهم ارزقنا الحج هذا العام اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام اللهم دبر لنا امر الحج هذا العام اللهم يسر لنا الحج هذا العام اللهم ارزقنا الاخلاص في الحج والعمره تابع لنا بين الحج والعمره تقبل منا الحج والعمره لا تحرمنا من الحج والعمره يا رب العالمين امين القضيه اذا في اثر العمل ابليس ما رضيش يسجد لادم ليه انا ذكرنا فاكرين في امراض الابلسه عشر امراض عشر امراض للابلسه العشر امراض دولك هم اللي خلوا ابليس يرفض ان هو ي- آه، يرف- يرفض ان هو يسجد لادم عليه السلام نقراهم بسرعه بسرعه بسرعه سريعه اول حاجه الجهل بالله والجهل بصفات الله قول لي ابليس اللي عبد ربنا العباده دي كلها وكان قريب من ربنا وعايش في الجنه وجاهل اه مش كل انسان وان كان عابد وان كان عالم متمكن في العلم بالله العلم بالله وبصفات الله مش العلم النظري لا لا لا لا لا ده علم علم علم علم علم علم رباني ما هو في ناس عارفه توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات ومع ذلك بيشركوا بالله القضية مش في إن هو يحفظ أنواع التوحيد والرد على المشبهة والرد على المعطلة والرد على الجهمية والماتوريدية مش ده المو... ده موضوع مهم موضوع مهم إن احنا نتعلم الكلام ده لازم نتعلمه فرض إن احنا نتعلم التوحيد لكن أثر هذا التوحيد ما هو لو كان إبليس يعرف ربنا إنه عليم هو عارف نظريا ان الله عليم حكيم عظيم جليل قدير مهيمن فعال لما يريد لكن العلم ده لما لم يشربه قلبه لم يسمع الكلام لم يطع يبقى هي دي ان يشرب هذا العلم قلبك قلبك يشرب هذا العلم يتشربه يبقى هذا العلم بالله مهيمن عليه عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اهو انا بقى عايز افهم انت ما بتصليش على النبي ليه مستني ان انا اقول الحديث من غير ما اصلي على النبي ازاي ما اقدرش طب ما تتخضش صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورجاء ال ال ال كل البيوت اللي فيها هي صديق ومش معايا ركزوا معانا شوية عشان نشوف ولاد الأبالسة دول أمراض الأبالسة فرجاء اللي واقف يقعد واللي مشغول ربنا يتوب عليك من التليفونات ويكفيك شر التليفونات انت وهي وكفايه اكل وشرب بقى و- آه، وازازه وخليكم معانا تركيز شويه لله الله يرحمكم شويه تركيز لله اول سبب الجهل بالله والجهل باسمائه وصفاته عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما ذهبوا الى بيوته فسالوا عن عبادته فكانهم تقالوها سالوا النبي بيقوم الليل قد ايه قالوا لهم بيقوم ثلث الليل ثم سدس الليل طب النبي بيصوم قد ايه الاثنين والخميس ويصوم كذا وكذا طب النبي بيص- بيصلي قد ايه طب النبي بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيذكر ربنا قد ايه استقلوا العبادات دي الرسول غاضب وقال لهم اما اني اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشيه القضيه مش بالكتر والقله بالعلم اوعى حد يشبط في الكلمتين دول ويقول شفت اهو يا ابني احلق لحيتك أهو الشيخ قال اهو مش بالمظاهر هي لا انا مش قصدي كده انا قصدي ان مع اللحيه ومع صور الاعمال ندور على روح الاعمال واثر الاعمال فهمت مش قصدي ان حد يقول للتاني شفت الشيخ قال اهو مش بالنقاب واللحيه هي ولا بالجلابيه البيضاء ولا بالصلاه والصيام ده الامر امر قلوب لا لا انا ما قلتش كده والله العظيم ما قلت كده ما حصلش ده انا بقول ان اعمل وحصل ثمره العمل ونتيجه العمل ما تكتفيش بصوره العمل فاهمني عشان يبقى كلامي واضح وصريح ومحدد وقاطع اتنين هي كانت واحد ايه كانت واحد ايه ها، واحد ايه واحد ايه واحد الجهل بالله وبأسمائه وصفاته اتنين الإعجاب بالنفس أخطر شيء في الدنيا إن يبقى الواحد معجب بنفسه قلت في حلقة كيف وأخواتها بتاعت الأربع اللي فات آه، إن قد تعجب امرأة بجمالها فتظن لأنها جميلة يجب على زوجها إن هو يسمع كلامها ويجيب لها كل اللي هي عايزاه وما ي- ما يغلطهاش وما يزعلهاش و... ليه ده تمن الجمال الكلام ده غلط الكلام ده غلط وهو ده اللي بيفسد البيوت الزوج بيفكر ان هو عشان بيصرف على مراته انا مش مخليكي عايزه حاجه وانا وانا معجب بنفسه بيفكر ان هو بقى اله في البيت ما احنا كنا بنقول بقى الايه الاله بين الزوج والزوجه الاله تعرف تركب مع سواق تاكسي تركب مع عامل الاسانسير تقعد مع الساعي في اي عند اي محامي موظف في اي هيئه مصلحه حكوميه انا شا... يعني اللي شفته احيانا من بعض هؤلاء الناس عارف ال... ال... ال... ال- الممرض ولا الحكيمه اللي عند الدكتور كلهم بيقولوا ايه يقولوا على فكره الدكتور ده ما بيفهمش حاجه انا اللي ماشيله شغله كله ده لولا انا ما كانش يعرف يعمل اي حاجه في الدنيا هي دي هي دي هي دي المشكلة الكبيرة ان شايف ان الدكتور ده ما يستحقش اللي هو فيه او المحامي ده ما يستحقش اللي هو فيه او ال- صاحب العمارة دي او ال- صاحب الشركة دي او المدير ده او ال- الوزير ده كله مفكر ها، دنيا حظوظ آه، يعني سبحان الله هي بقى خلاص هنعمل ايه ربنا قسمها كده لكن الحقيقه كان المفروض انا اللي اقعد على الكرسي كله شايف نفسه الشوفه دي وهي دي اللي تفسد هي دي اللي تفسد حال الرضا بالرزق حال الرضا بالقضاء والقدر حال الرضا بالله ربا ابليس كان معجب لما ربنا قال له اسجد قال انا خير منه معجب بنفسه انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لم اكن لاسجد لبشر انا ما اسجدش هي انا دي أ أ أ انا الانيه الشاخصه دي تالت حلقة نتكلم عن الذل لله اللهم اجعلنا أذل خلقك لك اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك علماءنا بيقولوا حد التواضع أن ت- أن تنظر إلى كل من تراه انه افضل منك طب اعملها ازاي دي جت معانا النهارده في خطبه الجمعه واحنا بنقول ما قدرك عند الله ما قيمتك عند الله ما وزنك ما وزنك عند الله ما حجمك عند الله انت قد ايه عند ربنا اه هي دي حجمك ده قد ايه عند ربنا زي ما قلناها قبل كده ما اسمك عند الله يا ترى ربنا مسميك ايه عنده يا ترى انت عند ربنا ايه حجمك عنده ايه وزنك عنده ايه قدرك عنده ايه اسمك عنده ايه هو ده اللي يخلي الانسان يمرغ دماغه في التراب والطين انا مين عند ربنا يعني مش قلت لكم دي الفايده اللي استفدناها في العمره وانا شايف 2 مليون ونص بيعبدوا ربنا ده بيبكي وده بيدعو وده بيتضرع وده بيصلي وده بيقوم وده بيطوف انا شفت في روضه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد ساجد قعدنا يجي ساعتين وهو ساجد في الروضه الواحد لما يشوف الناس دي طب انا هروح فين في وسط الناس دي كلها كل الناس دي بتحب ربنا ويعني وربنا يب يعني حسن ظني بالله وبالناس ان ربنا بيحبهم طب انا انا انا انا فين في وسط الناس دي كلها طب انا اعمل ايه والناس دي كلها بتعمل وانا ما بعملش حاجه ده انا اعمالي ما تساويش ذره في اعمال الناس دي كلها يا رب حبايبك كتير طب انا هروح فين واطلع ايه ده اللي بيمحو الاعجاب بالنفس الاعجاب بالنفس اللي تلاقيه شايف نفسه ان هو فاهم كل الناس دي مش فاهمه ان هو عالم وكل الناس دي جهله شايف نفسه هو آه قريب من ربنا وكل الناس دي ما بتفهمش حاجه شايف نفسه ده انا بتكلم على الاعجاب في الدين ما بتكلمش عن المعجب او المعجب بجماله وبسلطته وبفلوسه و- وبعربيته وبيته وبدماغه وتفكيره وعقله ده انا بتكلم بقى على الاعجاب في الدين العجب الذي يحبط العمل المعجب بصلاته المعجب بصيامه المعجب بعبادته المعجب بعلمه المعجب بطاعته المعجب بقربه من ربنا سبحانه وتعالى المعجب بحاله مع الله المعجب محبط عمله نمرة واحد الجهل بالله اثنين الإعجاب بالنفس ثلاثة الكبر أربعة الحسد خمسة الإباء ولكن إبليس أبى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أحيانا الإباء ده بيبقى مرض قلبي القلب الأبي يبقى هي عايزة تتحجب وقلبها رافض يبقى هو عايز يترك المعصية الفلانية وقلبه رافض اللهم اهد قلوبنا والعلاج قال سبحانه ومن يؤمن بالله يهد قلبه الحسد الإباء القياس الفاسد وتقديم العقل على النقل الإعجاب بالعقل تزكية النفس ومدحها وحسن الظن بها العناد والتحدي كانت أمي الله يرحمها تقول دايما أمي ما زالت تعيش في هذه الدنيا ربنا يكرمها ويديها الصحة ويشفيها ويشفي مرضى المسلمين و- ويكرمنا بيها ويبارك فيها ويرزقنا رضاها و... و... و... ويرزقنا خدمتها آه، يرزقني وكل مسلم مع امه آه، كانت تقول العناد يورث الكفر ده كلمه من الفلاحين صحيح صحيح وده بنلاقيه كتير في التعامل الزوج والزوجه في برنامج بتاع الصبح ستة ونص الصبح ده بتاع يوم الاثنين في في تلقي المكالمات دايما انصح ال- الاخت المسلمه بلاش تامري زوجك لانه هيبقى عنادي تقولي له صلي طب مش هصلي بقى بالعند فيكي لان هو ما يحبش ان انت تبقي راجل عليه برضه ما يحبش يا ابني ان انت تبقى ابوك ما يحبش ان انت تبقى ابو ابوك تقول لابوك صلي بطل اقفل اعمل سوي انت مش ابوه فالعناد العناد ابليس رفض السجود ولما ربنا عاتبه عاند فلعن العناد والتحدي الأنانية وحب النفس الحقد عشر حاجات بسرعة تاني الجهل بالله وبأسمائه وصفاته اتنين الإعجاب بالنفس ثلاثة الكبر أربعة الحسد خمسة الإباء ستة القياس الفاسد وتقديم العقل على النقل سبعة تزكية النفس ومدحها وحسن الظن بها ثمانية العناد والتحدي تسعة الأنانية حب النفس عشرة الحقد أمراض الأبالسة العشرة ن- نعوذ بالله منها تعالوا بقى نأتي إلى سنة حبيبك إيه، سيرة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش كلهم معاتيه بيجروا وراء الأصنام و- ووراء أصحاب الرايات الحمر لا ده كان فيهم عقلاء وعلماء وقلنا مثاله المرة اللي فاتت زيد بن عمرو بن نفيل ما كانش بيأكل آه، ال- التي آه، ذبحت لغير اسم الله بغير اسم الله وكان بيرفض الموؤودة وكان بياخد الموؤودة من الناس و... أو بيسموه كان يحيي الموؤودة ويربيها ويسلمها لأبوها أما تكبر أو ما يسلمهالوش يجوزها وزيد بن عمرو بن نفيل خرج سأل عن اليهود وسأل عن النصارى وعاش على دين إبراهيم ومات على هذا آه، و- وال- وايضا آه، ورقه بن نوفل كان من امثال الباحثين عن الحق ايضا ورقه بن نوفل تعلم الكتاب العبراني وتنصر في الجاهليه بحثا عن الحق والصواب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقه فاني رايت له جنه او جنتين ورقه لما آه، سمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدو انه امن به امن به امن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده الرسول قال له جنه او جنتين صحاوي الشيخ الالباني في صحيح الجامع رقم 7320 ايضا من الناس اللي كانوا متطلعين انهم يبقوا انبياء زيد بن عمرو بن نفيل ورقه بن نوفل اميه بن الصلت اميه بن ابي الصلت حافي إلى شعره بالتحدث عن الله وما يجب له من محامد وجاء في حديث ضعيف إن أمية أسلم شعره وكفر قلبه حين أدرك بعثة النبي لم يسلم حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يظن في نفسه أنه سيكون نبي ذلك الزمان كذلك قس ابن ساعدة قس ابن ساعدة الإيادي له خطبة مشهورة جدا معروفة في كتب الأدب يعني بس أنا مش عايز أطول الحلقة و... لكن كلها في التوحيد ومع... وتوحيد الله عز وجل و... ونبذ الشرك والمشركين يبقى لما تيجي تعد بقى زيد بن عمرو بن نفيل آه، قاس بن ساعدة الع- ورقة بن نوفل آه، آه، يا- أيضا آه، أمية آه، ابن أبي الصلت كل دول كانوا بي... كانوا متربصين مترقبين مين النبي منتظر كل واحد منهم ان يبقى هو النبي اضف الى ذلك بقى اليهود كان هؤلاء وامثالهم كثير يتطلعون الى هذا المنصب الجليل اضف الى ذلك اليهود كانوا لا يترددون لحظه في ادعاء ان النبي القادم منهم قال سبحانه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين كان الكل يتطلع ويستشرف ويتمنى ولكن يأبى الله أن يكون إلا مراده وألا يقع إلا قدره كما أراد كما أراد الله أعلم حيث يجعل رسالته وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آه أهم يقسمون رحمة ربك الناس كده كل واحد عايز يبقى هو نبي من هو محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كيف انتقي وكيف اختير سبحان الله العظيم ربك بيقول ايه ولقد اخترناهم على علم ولقد اخترناهم على علم على العالمين على علم الاختيارات الربانية سبحان الله العظيم قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى قال ربنا جل جلاله سبحانه سبحانه وابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار لما هعرفك بسيدنا النبي دلوقتي هقول لك اسمه محمد لقبه المصطفى كنيته ابو القاسم حبيب قلبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صل عليه صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طب صل عليه صلى الله عليه واله وسلم ما بكحش خلاص الحمد لله آه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى هؤلاء المصطفون مصطفى يعني مختار المختارون المنتقون نقاوه نقاوة الرجال الناس اللي ربنا اصطفاهم واختارهم ونقاهم ولقد اخترناهم على علم يعني ربنا سبحانه وتعالى اختيار جاء في الحديث أن الله جل جلاله قبض بيمينه قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ثم قبض بيده الأخرى قبضة وقال وهؤلاء في النار ولا أبالي اوعى تفكر ان انت قبضت على شويه لميت شويه قمح كده وحذفتهم كده وشويه لا اوعى تشبه ربك قبض صفه تجري على ان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم هو العليم الحكيم فلما قبض قبضه من البشر قبض على من يستحقون أن يدخلوا الجنة فألقاهم في الجنة ومن يستحقون أن يدخلوا النار فألقاهم في النار لازم تبقى فاهم كده وعلى يقين من كده وعقيدتك كده لازم لازم تبقى فاهم كده لكن الاصطفاء للرسالات العظيمه والمقامات الرفيعه قال سبحانه وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون يبقى كل واحد له مقامه كل واحد له مقام له مقامه له قدر عند الله له حجم عند الله فربنا ح- اللي- لكي يصطفي احدا للرسالات العظيمة للمقامات الرفيعة للأمجاد العالية ليس بالأمل فيها ولكن بالطاقة عليها وكم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وكم من رائحين يطويهم الصمت ادفن نفسك في أرض الخمول فإذا كلفوا أتوا بالعجائب يبقى القضية اوعى تغتر بالمشهورين المعروفين وتفكر ان هم دول العلماء بس ده في علماء مش مشهورين ولا معروفين ولا حاسس بيهم حد وهم اعظم قدرا عند الله من كل من ترى ومن كل من تسمع ومن كل من تعلم خير الناس الاتقياء الاخفياء الذين اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا هم دول في ناس عند ربنا سبحانه وتعالى افاضل الناس هم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدفع الله جل جلاله بهم الاذى وبيحمي الله بهم الامه والناس دول محدش يعرفهم ولا حد شايفهم ولا حد داري بيهم ولا هم عايزين يعرفوا سيبوني الحلقه دي وخلينا في الحلقه الجايه ان شاء الله نذكر طرفا من هؤلاء عي- فكروني ضروري اقول لكم قصه اويس القرن أوي... اللهم اجعل اويس كاويس آه، اويس القرن آه، كان كان من هؤلاء الرافضين للشهره آه، بس بسرعه حته صغن- صغنونه قوي عشان الشباب الطامعين في الشهره الطالبين للشهره الباحثين عن الشهره يذكر أن ربيعة الرأي لما دخل الكوفة انصرف الناس عن أبي الزناد وحضروا مجلس ربيعة أبو الزناد عن الأعرج من أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة راوي حديث كان بيقول حديث وكان الناس مليين المسجد بتاعه لما دخل ابو الزناد آه، لما دخل ربيعه ربيعه الراي كان بيتكلم في الفقه ولو حصل كذا يحصل كذا ولو قالوا كذا قلنا لهم كذا فالناس اعجبوا بيه سابوا ابي الزناد وراحوا لربيعه فبكى ابو الزناد وقال درهم حظ خير من باع من علم يقول انا عندنا الاحاديث انا عندنا العلم مش عند ربيعه بس آه، انا عندي العلم وربيعة عنده الحظ مش قلت لك دي آفة النفس البشرية فقال الذهبي يرحم الله أبا الزناد والله إن درهم علم خير من الدنيا وما فيها وإن الشهرة وبال على العالم والسلامة في الخمول ونسأل الله المسامحة الشهرة وبال على العالم وأنا أشهد بذلك الشهرة وبال على العالم والسلام في الخمول ونسأل الله المسامحة ربنا يغفر لنا ويسامحنا الشاهد أن الاصطفاء والانتقاء والاجتباء والاختيار للرسالات العظيمة والمقامات العالية والأمجاد الرفيعة ليس بالأمل فيها ولكن بالطاقة عليها وكم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل قال لك أنا الله يرحمه كان واحد من الشباب الصغيرين يقول أنا أنا عايز جايزة كبيرة كده يعني عايز نفسي في حاجة ضخمة كده يعني مثلا أخد جايزة نوبل طب على إيه؟ هو كده لا يملك إلا الجرأة على الأمل أما العمل ما يعملش أي حاجة ولا له اي لازمه ولا له اي وجود ولا عنده اي حاجه بس نفسه في جائزه نوبل انا ما بقولش ان جائزه نوبل دي حاجه مهمه يعني ولا عظيمه ولا حاجه لكن آه، آه، آه، ال- آه، انا بتكلم على ان ان إن بعض الناس ما عندوش الا الجرأه على الامل وبعض الناس يطويهم الصمت ولا يعلم قدر النفوس الا بارئها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يطمع انه يكون نبي ولا عمره فكر انه يبقى نبي ولا تطلع قال سبحانه وتعالى وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين سيدنا النبي ما كانش يتطلع وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك العطايا والهبات الرح... الر- الرحمانية الربانية يذكر يذكر أهل التفسير في كتب التفسير لما أرادت سفينة نوح عليه السلام أن تهبط على الأرض تشامخت الجبال كل جبل يشتهي أن تهبط السفينة عليه سفينة سيدنا نوح بعدما انتهى ال- الطوفان وسيدنا نوح بدأت السفينة تتهادى بقى هترسي فين فكل الجبال تشامخت كل جبل رفع راسه كده ايوه سيدنا نوح هينزل عليا انا اكبر جبل انا اضخم جبل انا اتقل جبل انا انا وتطامن الجودي الجودي جبل صغنن كده صغير تطامن انا عايزك تحفظ كلمه تطامن دي تطامن تطامن يعني تواضع وانكسر وخجل وت... و... و... و... و... و... و... تطامن تطامن يعني تطامن تطامن الجودي فأمر الله السفينة أن ترسو على الجودي واستوت على الجودي فحملها الجودي رغم أنه ما كانش جبل عظيم في المنطقة يعني هي دي القضية شيخنا الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله ربنا يكرمه ويبارك فيه ويحفظه اهو ده برضه من من ال من ال من الاكابر آه، آه، المتواضعين الشيخ بيقول كان كان قال لي ايه لو نزلت العمائم من السماء لو نزلت العمائم من السماء لنزلت على رؤوس اقوام يقولون لها هكذا لا مش عايزينك لا مش عايزينك يقولون لها هكذا العمم لو نزلت من السماء على رؤوس ناس عشان يبقوا علماء الناس اللي نزلت العمائم دي على دماغهم انا مش منهم طبعا مالكوش دعوه بالعمه دي ده بيتكلم على العمائم بتاع العلماء ها لو نزلت العمائم من السماء لنزلت على رؤوس اقوام يقولون لها هكذا لا لا لا لا مش عايزينك مش عايزينك يقولون لها هكذا لا هي دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما ما كانش متطلع ولا متشوف ولا مترقب ولا باحث انه يبقى نبي لكن آه، الرزق كان الله يريد هداية العالم أجمع أنا يوم ما هنتكلم إن شاء الله عن نزول الوحي على قلب سيدنا النبي وإنه عرف إنه نبي وفهم يعني إيه توحيد ويعني إيه إن هو متبع بقول يا ترى النبي كان بيفكر ازاي وهو لوحده الون استغفر الله العظيم لوحده فرد وحيد انسان واحد فرد في وسط الدنيا دي كلها كل الملايين بيقولوا حاجه وهو لوحده الثاني كل الملايين دول فاهمين حاجه وهو لوحده فاهم حاجه تانية ازاي الواحد ده الفرد ده الانسان ده المخلوق ده الضعيف ده الامي ده يغير العالم كله كده ازاي لم يكن لها الا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان الله يريد هدايه العالم فكان لابد ان يختار للغايه العظمى نفسا عظيمه وكان الله يعد لهذه الرساله الضخمه رجلها الضخم والعظائم كفؤها العظماء اصل محمد صلي عليه صلى الله عليه وسلم سنه 40 سنه بيقول لك ايه كنت نبيا وادم مجندل في طينته يعني مش ربنا قرر وهو سنه 40 مش ربنا امر او حكم او قضى او قدر وهو سنه 40 انه يبقى نبي لا ده هو نبي من يوم ما قبل خلق السماوات والارض فكان كل سيرة الأنبياء قبله من سيدنا آدم لحد هو إعداد ليه إعداد ليه مش بقى من يوم ما اتولد مش من قبل ما يتولد ربنا أعد العرب وأعد مكة وأعد المدينة وأعد قريش وأعد ال... لا ده الموضوع آه، إن ربنا سبحانه وتعالى رباه واصطفاه واختاره لحد س- سن الأربعين ربنا قال له انت نبي الله العليم اختار لهذه الرسالة رجلا يبصر الحق ويملك من الطاقة ما يدفعه بها إلى آفاق العالمين الله يعلم كيف سيواجه محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم المشركين وكفار أهل الكتاب وسائر طوائف أهل الأرض الذين يسترخصون النفس والنفيس للإبقاء على الضلال في ناس كل همهم إن الكفر يبقى قالوا كده أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد أن امشوا واصبروا في ناس مهمتهم ان الكفر يبقى شوف آه، الساحر كبر في قصة أصحاب الأخدود كبر فقال للملك أعطني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعدي أنت هتموت وتغور في ستين داهية إلى جهنم لأن الساحر كافر لان الساحر ما يقدرش يسخر شياطين مش هيبقى ساحر غير ما يبقى معاه شياطين وما يقدرش يسخر الشياطين الا بالكفر طب انت هتموت وتغور في داهيه يا ساحر يعني البعيد والعياذ بالله ال- ال- الساحر ده عايز السحر يستمر ليه هتستفيد ايه في ناس عايزين الفسق والفجور يستمر حريص جدا ان البنات ما تتحجبش طب انت زعلان ليه انت زعلان انا عايز افهم انت عايز البنات تقلع وتتعرى ليه ليه ليه ليه انت مستفيد ايه خليك مستفيد بواحده معاك تقلع لك زي بقى انت حر لكن مستفيد ايه ان كل بنات المسلمين تحارب الحجاب وتحارب النقاب وتحارب القعود في البيت وتحارب ليه ليه هتستفيد ايه هو في ناس كده في ناس يسترخصون النفس والنفيس للإبقاء على الضلال والإمساك بليله البارد الثقيل فكان اصطفاء الله للنبي محمد مفاجأة
مفاجأة بجميع المقاييس كل الناس كانوا بينظروا إلى سيدنا محمد واحد من البشر عادي في وسطهم ساعة ما قال لهم أنا نبي قالوا له ها نبي عمه اللي هو عمه قال له تبا لك ألهذا جمعتنا لكن خلينا احنا مع سيدنا النبي لما المفاجأة نزلت على سيدنا النبي انكشفت عن رجل حمال بطل
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وثبت الكاهل الجلد لما ألقي عليه ومضى على النهج مسددا مؤيدا ما زاغ البصر وما طغى كان العرب في الجاهليه ينظرون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظرة إجلال نعم يحترمون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شارات الرجولة الكاملة إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقبل الحياة قد ارتبط بمستقبل محمد وأن الحكمة ستتفجر من هذا الفم الطاهر انهم لم يروا من محمد وهو في مكه وقتها الا ما يرى الطفل من سطح البحر تشغله الصفحه الهادئه عن الغور البعيد حبيبي في الله تعالى أعرفك محمدا من هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف بيت من بيوت العرب فهو أشرف فروع قريش وهم بنو هاشم قريش أشرف قبيلة في العرب وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة روى العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم خلق القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا وكعهدكم معي لا أذكر إلا حديثا صحيحا لو قلت حديث ضعيف هقول لك إن الحديث ده ضعيف كلام سيدنا النبي في مسند الإمام أحمد والحديث حسن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آه، خير الناس على الإطلاق عشان كده قال صل عليه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بمعنى لازم تبقى معتقد ان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم افضل مخلوق على الإطلاق يعني يعني سيدك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل البشر يعني أفضل من كل الأنبياء إجمالا وتفصيلا أفضل من كل مخلوق خلقه الله النبي محمد حبيبك نبيك رسولك قائدك اللي انت من امته هو افضل من كل الانبياء الانبياء افضل البشر وهو افضل الانبياء صل عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أشرف نسب وأطيب المعادن هكذا الأنبياء هم ولكنه أفضلهم دي عقيدة اعتقد كده لازم تعتقد ان سيدك النبي هو افضل الانبياء وخير خلق الله صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ايه ولكن ايه اه ولكن على كرم محتده لم يرزق حظا وافرا من الثراء ما كانش غني صلي عليه صلى الله عليه وسلم زي ما هنعرف دلوقتي في السياق حالا اهو الليله دي باذن الله انه ولد يتيم وكان عبد المطلب سيد قريش ولكن هذه السياده انتهت بعبد المطلب جده ما كانش عنده فلوس كتير فكان فكانت قلة ماله مع شرف نسبه سببا في أن يجمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات يا انزل يا ولد صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا بحبكم في الله آه، الأغنياء أبناء الأغنياء أصحاب البيوتات الكبيرة تفسدهم الثروة تغريهم الثروة بالسطو فإن افتقد أبناء البيوتات الكبيرة أبناء الأصول هذا السلاح الثروة المال الغنى وكانت لهم تقاليد كريمة بذلوا جهودا مضنية ليحتفظوا بمكانتهم وشممهم بغير المال أنا مش عايز آه، ألمس الواقع المعاصر لكن احنا قلنا عايزين سيدنا النبي يعيش معانا في القرن الحادي والعشرين ده الهدف من دراستنا للسيرة وبناء الأمة بقول إن الانفتاح اللي حصل في ال في ال 20 30 سنة ال 40 سنة الأخيرة آه، فركش المجتمع لخبط المجتمع ناس كان في معروف في مصر المفروض نتكلم بقى بصفة عامة كان في بيوت كبيرة معروفة عيل آه، قبائل معروف ان دول هم الاصول لما كنت مكلم في درس الاربع اللي هو كيف واخواتها انك لما تيجي تتزوج او لما تيجي انت تتزوجي لما تيجي تجوز ابنك تزوج ابنك او تزوج بنتك دور الاول على اولاد الاصول الاصل الاول اذا اجتمع الاصل الطيب والخلق الرفيع والدين الصحيح رايت العجائب تبقى طفرة إذا اجتمع الثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فولاد الأصول ولاد البيوت الكبيرة ولاد العائلات المرموقه انا بقول بقى اللخبطه اللي حصلت في ال 30 40 سنه الاخيره آه، زي ما اقول كده بسبب الانفتاح الاقتصادي ومش عارف ايه والحاجات دي لخبطت الناس طفى على السطح وناس مش من ابناء البيوت الكبيره بس معاهم فلوس كتيره وابناء البيوت الكبيره بداوا يفتقدوا هذه الثروه ابن البيوت الكبيره لما يفتقد الثروه آه، آه، بيحاول بقى يحافظ على مكانته في المجتمع بحاجه غير الفلوس حاجه غير الثروه اللي هي اصوله وصلت ولا قول تاني قول تاني طب صلي على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على كرم اصوله لم يكن واسع الثراء لما ولد كانت القضيه عبد المطلب بدا في آه، يعني اخر ايامه لانه بيذكر ان عبد المطلب آه، عاش 120 سنه فكان في اخر ايام حياته بدات ال- الفلوس مفيش وابو طالب كان كثير العيال وما وما عندوش آه، اي ثروه فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم اتولد وزي ما هيجي معانا دلوقتي حديث عليمه السعديه انها ترددت 20 مره قبل ما تاخده بقول ان اللي يبقى من ابناء الاصول وما عندوش فلوس فبيحاول يح- يحافظ على اصوله بحاجه تانية غير الفلوس لان الفلوس الماده تفسد العظماء في ابناء الاصول احنا بنقول ولاد الاصول تجد الناس معادن في ناس زي الذهب وفي ناس فلصوا مغشوشين في ناس في ناس فعلا تجد لهم معدن آآ آآ آآ اقول لك ايه لؤلؤ وناس زباله هي الناس كده ناس كده وناس كده الناس كده ولاد الاصول ولاد اصول والهمج الرعاع همج رعاع مش بالفلوس افهموني مش بالفلوس خالص نهائي الموضوع مش موضوع فلوس ده موضوع اصول انا ضربت له مثال يوم الاربع انا بجيب سيره الاربع كتير ليه النهارده ضربت له مثال وقلت كده لما تتزوج واحد بنت بنت اصول من بيت تيجي تشتكي لابوها تقول له تصور ان بنتك النهارده زعقت لي صوتها عالي عليا يقول لك لا لا لا لا مستحيل مش ممكن بنتي انا صح يا بنت والبنت ت- تبكي وتسكت ما تقدرش تقول اه دول ولاد الاصول لكن لو حد بقى ملوش علاقه بالموضوع ده ورحت بتقول له بنتك بتزعق لي علت صوتها عليا يقول لك اكيد انت زعقت لها انت تستاهل احترم الحاجه تحترمك ده مش كلام ولاد الاصول ده ف- فهمت بقى يبقى الموضوع مش موضوع بيوت يعني فلوس يعني مشهورين يعني لا لا لا الاصول موضوع مختلف ولاد الاصول اصحاب المعادن المعدن النفسي الاصيل دول موضوعهم موضوع تاني الشاهد ايه ان سيدنا النبي ابن اصول بس ما عندوش فلوس ولاد الاصول لما يبقى ما عندهمش فلوس بيحاولوا يحافظوا على مكانتهم باي حاجه تانية غير الفلوس اللي هي قيمهم القيم القيم بيبذلوا لاجل الحفاظ على هذه المكانه جهود مضنيه العظماء منهم يطوون همومهم في همتهم ثم يبرزون للدنيا ليحافظوا على شرفهم واصولهم كذلك كان الحال في هذا الوقت يبقى احنا عايزين نركز ان ربنا اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اشرف النسب واطيب المعادن وهكذا الأنبياء كما في حديث أبي سفيان مع هرقل لما سأله هرقل كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبعث في نسب في نسب قومها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرة زكية المعدن نبيلة النسب جمعت خلاصة ما في العرب من فضائل وترفعت عما يشينها من ضار وكان منبت محمد صلى الله عليه وسلم في أسرة لها شأنها مما أعده الله له ولرسالته فطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور وي... ويجعله يهتم بعاليها وأسماها وأفضلها الرسل والدعاة والدعاة يحرصون على تزكية أنسابهم وطهر أصلابهم ويع- ويعرفون عند عند الناس بذلك فيحمدونهم ويثقون فيهم من هو محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنا في الكتاب زمان بيعلمونا نسب النبي لازم نتعلم نسب النبي هو المصطفى قلنا ده لقبه الفرق بين اللقب والكنية والاسم اللقب ما أشعر بمدح أو ذم الكنية ما سبقه أبو يبقى لقبه المصطفى كنيته أبو القاسم اسمه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسبه محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن القيم في كتاب زاد المعاد قال هذا النسب معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين إلى عدنان ولا خلاف في أن عدنان من ولد إسماعيل علي ابن إبراهيم عليه السلام هذا النسب أرفع نسب وأشرف نسب النسب الرفيع لا ينكره أحد ولا تنكر عليه الصدارة يبقى لازم تعرفي بأولادك إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم ولقبه المصطفى واسمه محمد صلى الله عليه وسلم محمد مين محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم حفظوا كده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام يبقى كده عرف مين هو نبي محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه على يمين الصلاة والسلام كان جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب سيد مكة لكن هذه السيادة التي انتهت إليه انتهت به ولم تستقر في عقبه كان لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ذكور وست نسوة عشرة رجال وست نسوة كان أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة غير أبيه وعماته ستة هم أبناء عبد المطلب من صلبه كان أصغرهم أصغر أبناء عبد, عبد المطلب من, من البنين والبنات عبد الله اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لعبد الله في قلب أبيه منزلة جليلة فقد نجا من الذبح كما ذكرنا وفداه جد أبوه عبد المطلب بمئة من الإبل ثم زوجه من أشرف نساء مكة نسبا وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب يبقى ام النبي اسمها ايه امنه بنت وهب خرج عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم وهو عروس بعد اشهر من بنائه بامنه يمشي في مناكب الارض ابتغاء الرزق وان ما كانوش اغنياء ذهب في رحله الصيف الى الشام فذهب ولم يعد بل عادت القافله تحمل انباء مرضه ثم بعد قليل نعيه عادت القافله وتركوا عبد عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم يمرض عند اخواله في المدينه فمات في المدينه ودفن وجاء الخبر انه مات وبينما كانت امنه ام النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر رجلها الشاب لتبشره بان في احشائها جنينا يوشك ان تقر به عينهما مرض عبد الله ومات واراد الله ان يخرج هذا المولود المنتظر الى هذه الدنيا يتيما مات عبد الله وعمره خمس وعشرون سنه مات ولما يعلم بحمل زوجته ومضت شهور الحمل طيبه ورات امنه ام النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عجيبه قالت اني رايت انه خرج مني نور اضاء قصور الشام في حادثه شق الصدر لما جاءت حليمه السعديه وهي هتيجي معانا حادثه شق الصدر ان شاء الله خايفه عليه ومرعوبه آه، آه، قالت لها خدي خدي خدي آه، آه، ابنك حصلت له حاجه لم تهتز امنه لهذه الحادثه ولم يرعها ما جرى قالت لها اطمئني فاني رايت حين خرج مني قالت انا شفته لما ولدته اما خرج مني فاني رايت لما خرج مني نورا اضاء قصور الشام والحديث زي ما قلت لكم قبل كده في آه، مسند الامام احمد 5262 واسناده صحيح وصححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه برقم 337 طب ال- الاصح خده من كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم سيدك النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى ورات امي انه يخرج منها نور اضاءت منه قصور الشام صدق بقى سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما الام شافت المنام ده شافت ان هيخرج منها نور ينور قصور الشام قصور الشام دي اللي هي آه، آه، قيصر النصارى استبشرت الام وظلت تترقب ثم ولد الهادي محمد ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الاثنين عام الفيل هذا لا خلاف فيه لا خلاف عليه انه اتولد يوم الاثنين انه اتولد عام الفيل انه اتولد في مكة لا خلاف في ذلك الأكثرون على أنه ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول ليلة 12 ربيع الأول ليلة الاثنين 12 ربيع الأول آه، الشيخ محمد رزق طرهوني أكرمه الله عز وجل له كتاب اسمه السيرة الذهبية أو صحيح السيرة النبوية حقق المسألة وقطع فيها ان فعلا ليلة 12 ربيع اول في عام الفيل بتوافق كذا آه، ميلادي وان هي دي الليلة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سواء كانت 12 ربيع اول او لم تكن فالاحتفال بمولد النبي بدعه ان احنا نعمل حلاوه ون... ونشتري حصان حلاوه وعروسه حلاوه و... ومولد بالطبل والزمر والمزيكا وال... ده ما عملوش النبي ولا عمله الصحابه ولا يسن الاحتفال انما السنه صيام كل يوم اثنين من كل اسبوع احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس اللي بيقولوا ما بتحتفلوش بمولد النبي لا احنا بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم طول السنه كل يوم اثنين بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الاحتفال السني اللي هو صيام يوم الاثنين لما سئل بصوم يوم الاثنين قال يوم قال يوم فيه ولدت صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولد في آه، دار ابي طالب بشعب بني هاشم واستقبل عبد المطلب ولادة حفيده باستبشار وجزل ولكن الحقيقة رغم حفاوة الجد الحنون إلا أن محمدا يتيم ولد محمد يتيما آه دي الحقيقة التي لا مفر منها ولكن دعونا نفكر ليكن ما يكون لنفترض أنه بقي عبد الله حيا فماذا كان عساه أن يفعل لابنه أكان يستطيع أن يهب له النبوة إحنا زعلانين إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم طب نفترض إنه ما اتولدش يتيم وأبوه كان عايش كان هيعمل له إيه؟ هيعمل له إيه يا أبوه؟ هيخليه نبي ابدا والله ما كان له ذلك الاب عنصر واحد من عناصر كثيره وضخمه وطويله تتحكم في مستقبل الطفل بامر الله الاب يد ضمن الايدي الكثيره جدا التي تحفر للولد مجرى الحياة إننا حين نتكلم عن النبوة نقول أن النبوة لا تنال بالاكتساب يعني مش واحد يعبد ربنا كتير فربنا يخليه نبي لا لا لا مش كده هي اصطفاء ولو أنها تنال بالاكتساب ما كان وجود الأب من عدمه يؤثر في هذا الموضوع ما الأب ولا الجد ولا الأقربون والأبعدون ما الأرض ولا السماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وإبلاغ وتوصيل نعمة الله الى من اصطنعه الله مش هنحقق دلوقتي واحنا في اللحظات الاخيره من البرنامج انه ليه اتولد يتيم مش هنحققها الان هتيجي معانا بعد كده قريبا ان شاء الله لماذا ولد يتيما اصطبر معي ولا تتعجل الاحداث لكن عايز اقول ان كون طفل يولد يتيما ليست هذه آه، عله او آه، تكأ لكي يفسد الولد ووجود الأب ليس علة ولا سبب في صلاح الولد إن الابن والأب بحاجة إلى عناية الله وفضل الله وتوفيق الله وتسديد الله وحفظ الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ولد محمد ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء خلي الشعر للمرة الجاية آه ولد محمد صلى الله عليه وسلم وأقبلت آمنة أمه تحنو عليه وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية بعض الناس يعجبه أن نقول إن كل الأسماء اللي أحاطت بالنبي أسماء فاضلة فاسمه محمد وأبوه عبد الله وجده عبد المطلب أمه آمنة آمنة وحاضنته أم أيمن واسمها بركة ومرضعته ثويبة كلها أسماء حلوة أسماء مبشرة من الفأل الحسن ومن إعداد الله للنبي محمد أم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيفة لعبد المطلب وصيفة يعني خدامة خادمة الخادم كان يقولوا عليه وصيف ها، وصيف آه، كانت وصيفة لعبد الله فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد ابن حارثة فولدت له أسامة ابن زيد حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفيت بعدما توفي رسول الله بخمسة أشهر أم أيمن بركة الحبشية اسمها بركة أم أيمن بركة الحبشية كان أول من أرضعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة ثويبة مولاة آه، أو أمه عند عمه أبي لهب ثبت ذلك في صحيح البخاري, البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة انتظرت آمنة المراضع المقبلات من البادية اللاتي يلتمسن تربية أولاد الأشراف كان ال- ال- العهد والدأب وال وال والتقاليد في قريش ان اولاد الاشراف الام ما ترضعش بنفسها وانما تعطيه لمرضعه المرضعه دي تعيش في الباديه في الصحراء بحيث ان الولد لما ينشا في الباديه يشم هوا نظيف عينيه تتفتح على المسافات الشاسعه كتمه الشقق النهارده جابت للعيال الصفرة ال- لما يخرج للباديه يشم هواء زي ما بقول كده دايما ب- أما- اما باخد اولادي ونمشي في في بين الزراعه قال لهم انتوا بتشموا اكسجين مخلوق في هذه اللحظه إكس- الاكسجين متخلق حالا لسه طالع من الزراعه دلوقتي حالا وانت بتتنفسه فهذا ي- له له اثر في في في نشاه الطفل وترعرعه ثم حين يرضع بقى ويعيش في الباديه ويتحرك ويجول في صحراء دي آه، نوع من التربيه وياخذ ايضا ينشا على سماع اللغه العربيه الفصحى مش يسمع دقه الهون اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك مش يطلع ويشوفهم بيغنوا وبيرقصوا برجلاتك حلقاتك لا كان بي... الولد ساعة ما يتولد تأخذه المرضعة إلى الصحراء تعالوا نسمع الحديث الطويل جدا اللي ممكن ياخد معانا ساعتين الليلة دي تخلوكم معانا ساعتين كمان في قصة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث أنها في اللقاء القادم ستحدث حليمة آه، يعني آه، كيف كان قصتها مع النبي محمد أحبكم في الله وأحذركم بل إنني أهددكم تهديد اوعوا تسيبوا الواجب أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطير شوقا فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله وسام لقلوب صاغيات
قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو ما انتش طايق المسألة سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاكر ذلك الكتاب لا ريب فيه لمين يا رب هدى للمتقين لله ذا